بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا يزال الإنسان عالما ما دام في طلب العلم فإن ظن أنه علم فقد جهل ومع الجديد والمفيد في طب القلب وفي ظلال الرحمة الوارفة التي تمتد ظلالها من المحيط إلى الخليج بإذن الله تعالى ومع نبض الحياة يتواصل الإيقاع في ظلال طب القلب وفي ظلال الرحمة الوارفة وموضوع حلقة النهاردة هيكون عن حديث شريف معجز الحديث الذي صنف أصناف العلاج للأمة فقال شفاء أمتي في ثلاث شرطة محجم هي الحجامة وشربة عسل أو جرعة عسل والجزء الثالث الكي وقال يعني أنه لا يحب الكي بمعنى أن الكي يأتي في مؤخرة هذه العلاجات يتقدم الطب وتحدث الثورة العلمية ونرجع ثانية للعلاج بالكي ولكن بالطريقة الحديثة يمكن كان تحفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم على الكي بالطريقة التقليدية الكي بالنار لما فيه من ألم لما فيه من إحراق لما فيه من نوع من الجرح نتيجة عدم وجود مخدر كلي عدم وجود مسكن عدم وجود وسائل للتعقيم كافية لإحداث هذا الحرق أو العلاج بالكي أما تطور العلاج بالكي في العصر الحديث يمكن من تسعينيات القرن الماضي حدثت ثورة في استخدام موجات الراديو radio frequency energy أو طاقة الراديو يمكن حتى الراديو العادي اللي هو الترانزستور لو انت شغلته شوية بتحس ان فيه حرارة أو سخونة موجودة هذه الطاقة احنا ترجمناها إلى جهاز للكي عن طريق الأسطرة وعن طريق هذه الأسطرة بنقدر نعالج كتير جدا من اختلال كهرباء القلب بنعالج ضربات القلب الأذينية السريعة بنعالج الارتجاف الأذيني بنعالج الارتجاف البطيني بنعالج ضربات البطين المتسارعة مش بس علاج كهرباء القلب بالكي ولكن بنقدر نعالج حاجات كتيرة جدا وآخرها اللي أنا ذكرتها الأسبوع اللي فات عن طريق كي الأعصاب اللي حوالين الشريان الكلوي بنقدر نعالج ضغط الدم إذا أصبح إحدى وسائل علاج ضغط الدم العلاج بالكي أيضا العلاج بالكي تطرق إلى عمليات التجميل وإزالة الوحمات إزالة الحبوب الزائدة إزالة الأورام السطحية والعميقة وهناك الحقيقة يعني أنواع مختلفة من الطاقة اللي بتعمل الحرارة والتي تؤدي إلى الكي أهمها موجات الراديو لكن في أيضا الموجات القصيرة الميكروويف فيه الليزر والليزر ده منتشر جدا وكل العاملين في حقل التجميل ومجال تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية يعرفون فائدة الليزر في هذا الصدد أيضا العلاج بالكي امتد إلى علاج الدوالي دوالي الساقين ونقدر عن طريق برضو موجات الراديو نعمل إزالة للدوالي بتاعت الساقين بدون جراحة أيضا علاج البواسير بالكي إذا الكي أصبح مكون رئيسي وأصبح جزء رئيسي في طرق العلاج الحديثة ولما بتكلم عن الجزء اللي يخصنا النهاردة اللي هو علاج كهرباء القلب وعلاج ضغط الدم وعلاج الأوعية الدموية المتضخمة على هيئة دوالي بالكي نبدأ نمسك أول حاجة ضربات القلب امتى ضربات القلب تحتاج الكي ويمكن ده التحفظ الذي ذكره المصطفى ان هو يعني بيقول نهى عنه او جعله في مؤخرة الوسائل يعني مش هنبدأ بيه والحقيقة كل الجايد لاينز او طرق العلاج الحديثة او دساتير العلاج في مراجع الطب والجمعيات الأوروبية والأمريكية المختصة في هذا الصدد قالت لازم الأول نجرب العقاقير الأدوية يعني مثلا حد كان النبض الطبيعي بتاعه 70 نبضة في الدقيقة منتظم بإيقاع شديد سواء بيتحرك بيزيد بسيط لكن ما بيحسش بنبض قلبه فجأة لقى قلبه بيضرب ضربات سريعة جدا النوبات متكررة النبض بيوصل 90 بيوصل 100 بيعدي ال 100 بيوصل 200 يا دكتور النوبات كتيرة جدا حاسس ان قلبي بيفط من صدري وحاسس ان انا بتلج ساعتها وبعرق وبدوخ وابقى شبه هيحصل له هبوط ويمكن لو واقف يغمى عليا ممكن اسقط على الارض ويجي يقيس الضغط بتاعي ما بيلاقيش فيه ضغط خالص ساعات بجري المستشفى ويلحقوني يحطوني على المونيتور ويدوني أدوية وساعات باخد صدمة كهربية عشان ترجع نبض القلب بعض الحالات ما بلحقش أروح المستشفى والاقي النبض انتظم لوحده فجأة ولكن بعد شوية يرجع تاني وكل ما اروح لدكتور في العياده بتاعته يعمل لي رسم قلبي يقول لي ما عندكش حاجه دي حاله نفسيه فعايزك تطمني ده سؤال كل يوم بتساله مرات عديده ويعني على مدار ال career الطبي يمكن الاف المرات يعني الحقيقه الخفقان او ضربات القلب السريعه ده طبعا يعني مرض من امراض العصر الحديث وانتشرت بصفه شبه وبائيه لما بنقول صفه شبه وبائيه يعني الاعداد بقت كثيره جدا زي ما بينتشر الوباء الميكروبي نتيجة العدوى من شخص إلى آخر لكن الحقيقة هنا ما فيش عدوى لكن يمكن القاسم المشترك والتوتر والقلق والانفعالات والتلوث وانعدام السكينة المعنوية والانخراط والصراع المادي وحرقة الدم وتلف الأعصاب والتدخين اللي خلى ناس كتيرة جدا في سن صغيرة يحصل عندها مشاكل في القلب ويحصل عندها أزمات في الشريان التاجي بتنتهي باختلال في كهرباء القلب يمكن نحتاج نعمل لها كي بعد كده لكن في ناس بتتولد وعندها مرض في اختلال كهرباء القلب أو مرض اختلال كهرباء القلب اللي هو الوراثي اللي هو عنده ضفيرة كهربية زايدة وبنسميها متلازمة ولف بيجي مثلا الطفل يتولد وعنده الضفيرة ديت هذه الضفيرة قد تظل يعني صامتة ساكنة بنسميها standby يعني موجودة زي احتياطية لا تعمل انسنت بريئة لا تشارك في ضربات القلب لكن ممكن يكون أول مرة تشارك فيها تعمل ضربات قلبية سريعة جدا قد تكون والعياذ بالله مميتة هذه الضفيرة زيادة أو متلازمة ولف دي من الأمراض برضو اللي تتشخص برسم القلب وبعد كده بنقدر ان احنا ندخله معمل كهروفسيولوجية القلب وعن طريق القسطرة بنحدد مكان الضفيرة بالظبط يعني مثلا الضفيرة ممكن تكون بين الأوزين والبطين في الناحية اليمين وتكون في الناحية اليسرى وتكون في الناحية الجانبية وحسب مكان هذه الضفيرة بندخل القسطره اللي هي بتعمل عملية الكي والكي زي ما قلت لحضراتكم عن طريق موجات الراديو موجات الراديو دي جهاز بيطلع موجات بترددات زي ترددات الراديو ولما بتسخن بتوصل الحرارة 50 60 بنظبط مؤشر الحرارة ومجرد بنسلط الجزء ده الحراري اللي هو موجود في نهاية القسطره المسؤول عن إحداث عملية الكي بيبقى مركز على البؤرة الكهربية زيادة أو على الضفيرة الشاذة وبيتم استئصالها بإذن الله تعالى طيب اتصال جديد سعيد
ألو أيوة السلام عليكم عليكم السلام ألو أيوة عليكم السلام اتفضل يا سعيد
ألو السلام عليكم وعليكم السلام حضرتك كان عندي القلب عندي فيه شكة جامدة في القلب وحرقان حرقان فرحت كشفت عند الدكتور انا عنده سكر عندك السكر من امتى بقالي اربع سنين من اربع سنين اه فرحت كشفت جالك في سن كام ايه جالك في سن كام جالي وانا عندي 25 سنة انا عندي دلوقتي 30 سنة 30 سنة وعندك السكر طيب اه فرحت الدكتور كشفت عنده عمل له اشعه على القلب قال لي ضربات القلب سريعه ضربات القلب سريعة وقال لي شرايين القلب معبعبه فيها قصور والشرايين فيها قصور فحضرتك وانا نايم بالليل إيه، ضربات القلب بتزيد قوي قوي ما بعرفش انام وعندي ش- شكه ووجع جامد قوي في القلب طيب الوجع اللي بيجي الأول ولا الضربات اللي بتيجي الأول لا ضربات القلب على طول معايا على طول ليل نهار لو الض- نايم آه.
ليل نهار يعني الضربات بتبقى موجودة على طول وبعد كده يحصل الو- الشك في صدرك دي وبعد كده الشكه دي بتيجي بقى لازم اخد اسبوسيد عشان الشكه تقف او اخد باخد كونكور ما بتاخدش القرص اللي تحت اللسان ما جربتوش ايه ما جربتش القرص اللي تحت اللسان بتاع الشريان التاجي لا يا باشا ما جربتوش انت مدخن اه يا باشا كام سيجارة في اليوم
والله انا مش عارف انا بشرب ممكن اشرب علبه في اليوم طيب يعني مدخن كثيف التدخين برضه طيب السكر بتاعك آه، بتظبطه بالانسولين ولا بالاقراص لا باخد انسولين هومولين كام واحدة في اليوم باخد آه، 30 الصبح و20 اخر النهار آه، وبيطلع التحليل كام الصايم مظبوط يعني اخر تحليل عملته 198 وقبل كده كان 320 ده اللي هو العشوائي بعد ساعتين اه العشوائي لكن الصايم كام
صايم بيطلع عالي بيطلع 320 طيب الهيموجلوبين السكري عملته اه عملته لقيته عالي برضه طب ما بتظبطش ليه يا سعيد السكر بتاعك والله انا كشفت عن دكتور انا غيرت الانسولين مرتين اتنين بس ب- مش عارف ال- عن السكر لازم عن- تساعد نفسك الانسولين لوحده مش كفاية آه.
لازم تقلل السكر من الشاي من الحلويات الاكل اللي فيه سكر النشويات اللي بتتحول لسكر المكرونة العيش الكتير الفينو الحاجات اللي هي ال- ديت كلها الجاتوهات كل دي بتزود نسبة السكر لازم تتحرك شوية عشان تقلل السكر ومحتاج تعمل فحص للقلب بجد يعني انت واضح لغاية دلوقتي ما عملتش فحص للقلب لازم نعمل لك رسم قلبي بالمجهود عشان نشوف الضربات السريعة دي ونشوف الشريان التاجي ده هل هو فيه قصور جامد جدا ومحتاج تدخل لان انت لسه صغير 30 سنة انت لسه ان شاء الله قدامك العمر يعني فلازم نعرف بالظبط مدى القصور وهل هتحتاج توسيع آه، بالبالونة وتركيب دعامة ولا لا اتصال جديد
ايوه السلام عليكم وعليكم السلام لو سمحت يا دكتور آه.
انا كان بقالي فتره كده صدري تعبني انت عندي كام سنة عندي 40 سنه 40 سنة نهجان كده وزي ما اكون حاجه طابقه على نفسي مش قادره اخد نفسي فجيت آه، كشفت عند دكتور قلب طلب مني آه، عمل لي آه، رسم قلب آه.
قال لي في كسور في الشريان الشاجي قصور في الشريان اه وطلب اشاعه موجات آه.
صوتيه اه عملتها في معهد القلب العضلة كام في المية
وقال لي تقريبا حاجة وستين ستة وستين ونص في طيب المية يعني العضلة ما زالت كويسة لا ده هو قال لي متضخمة متضخمة اصل 66 لو ده الرقم ده صحيح ده يبقى طبيعي لكن يمكن في تضخم ده حاجة تانية أنا بقى قال لي كمان في تجمع دموي حوالين القلب طب ده جه من ايه بتاخد ادوية سيولة
لا امال جه منين ده بس أنا حضرتك رحت تاني جيت تعبت بالليل ورحت تاني معهد القلب بالليل اه قال لي هو مفيش حاجة هو في ارتجاع في صمام ارتجاع احنا بنسميه الصمام التافه ارتجاع في الصمام اه يعني انت عندك قصور في الشرايين وارتجاع في الصمام وعضل العضلة فيها كلام اذا كانت متضخمة ولا لا في معهد القلب قال لي العضلة سليمة كويسة طيب يعني كلام المعهد هو الادق امال مين اللي قال لك ان العضلة متضخمة دكتور بره لا انت خدي بكلام معهد القلب لان في ناس عندها خبرة جامدة ومدققين في الموجات الصوتية ايوه يا دكتور لكن انت مازال الوجع موجود اه انا رحت من ثلاث ايام بالليل وكتبوا لي على العلاج قال لي تمشي عليه 15 يوم ريحك شوية آه، النفس قال لي بسيط بس انا كل ما باكل زي ما كنت سكاكين بتقطع في بطني لا اي بعد الاكل اه بعد الاكل في البطن ولا في صدرك في صدري ب- بمعدتي كده اه كده برضو اشتباه ان يكون في قصور في الشريان التاجي بالذات ما هو لما في بتملي بطنك بسيط نعم الدكتور في المعهد قال لي في كسور بسيط ماشي بس ما هو لسه بيتعبك اهو يعني انت بعد الاكله الرئيسيه بعد الغداء بالذات ولا مع اي اكل مع اي اكل يا دكتور مع اي اكل تحس ان انت كانك أو- قمت بمجهود جامد وصدرك قفل عليكي خالص ايوه ايوه وانهج وزي ما كنت سكاكين بتقطع في مصاريني كلها لا انت لازم تعملي رسم قلبي بالمجهود كده لان في اشتباه فعلا يكون الشريان التاجي فيه حاجه ومحتاجه تظبيط ادويه الشريان التاجي لان تاخدي ادويه موسعه للشريان الضغط بتاعك اخباره ايه طيب آه، دلوقتي بالنسبه للحاله بتاعتها في دلوقتي سؤالين عن الشريان التاجي واحنا في كل حلقه لازم هنتكلم عن الشرايين التاجيه لان دي شرايين الحياه وحينما نتكلم عن شرايين الحياة وعن نبض الحياة لابد أن يكون الشريان التاجي على آه، قمة الأولويات وعلى أول آه، الحديث بتاعنا والشريان التاجي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بيسموه التاجي لأن هو شكل التاج يعني هو تاج على القلب من حيث الشكل وتاج على القلب من حيث المعنى والمضمون تاج من حيث الشكل لأنه بيحيط بالقلب كالتاج يعني القلب بيبقى بيحاط بثلاث شرايين تاجية الأيسر والأوسط والأيمن هي كالتاج في الشكل وكالتاج في الأهمية لأن القلب هو أنا في رأيي هو الأمير أو الملك في الجسم الذي إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن ثم الشريان المسؤول عن تغذيته لابد أن يكون هو التاج اتصال جديد أم محمد أيوة أم محمد السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام بعد اذن حضرتك بس اسمع حاجتين نعم استسمح حضرتك بس في سؤال بعد اذنك اتفضلي آه، دكتور انا من يومين انا كنت حامل ابني دلوقتي والدي عنده سنه ف عندي كان- كم سنة دلوقتي؟
الولد عنده سنه وشهر أنت عندي كم سنة؟
انا عندي 34 أربعة ده الحمل كان رقم كام؟
ده رقم ثلاثة رقم ثلاثة الأول اتنين كانوا كويسين مفيش اه الحمد مشاكل لله طيب إيه اللي حصل المرة دي؟
المرة دي كان حصل برضو شوية نهجان في أثناء الحمل وكده فروحت لدكتور القلب هنا في شرم فقال لي ان فيه آه، ارتجاع في الصمام الميترالي ارتجاع أول مرة يكتشف اه مم. طيب أنت كان عندك حمى روماتيزمية وأنت لا صغيرة لا لا يا دكتور والله ما عانيتش من اي حاجه قبل كده خالص مم. زاد في الحمل اه هو بس في الحمل ظهر ده مم. وعملت بعد الحمل موجات صوتية انا عملت ايوه ايكو بعديها آه، أظهرت ايكو بعد إيه؟
الولاده وكده فقال آه.
لي ان هو الحمد لله الحاله استقرت يعني مفيش اي زياده يعني الارتجاع موجود وبقى ثابت ولا قل لا ولا قال لي مفيش اي حاجه خلاص يعتبر الح- الوضع رجع طبيعي يعني يعني مفيش ارتجاع دلوقتي اه طيب آه، لكن في نهجان اه لسه بقى من يومين بالظبط حسيت بنغزه جامده في صدري تحت صدري كده الشمال وفي جنب صدري وبتسمع في ظهري من ورا
ما عملتيش رسم قلب عملت حضرتك رسم قلب برضو بس آه، لا مع النغزه دي ساعه ما اه يجيلك مع ال...
ال- لا مع اه كان مع النغزه وكان الضغط واطي جدا كان وصل 80 50 طيب ما ده مش كويس ده طب صوره الدم الهيموجلوبين عندك كام هو انا لسه عاملاها للاسف بس لسه النتيجه هتطلع بعد شويه معلش فمش عارفة.
هيطلع انيميا جامده جدا اكيد فا- اه بيطلع عندك قبل كده كان واطي صح اه الانيميا كانت عندي واطيه ايوه كانت بتوصل لتسعة وثمانية طيب يا ام محمد ما انت خلاص شخصت نفسك الانيميا الشديده جدا ممكن تعمل لغط على القلب وممكن تلخبط الصمامات ممكن تعمل الام زي الام الذبحه الصدريه تظهر عليها نغزه ممكن تعمل نهجان ممكن تعمل هبوط في الضغط ممكن تعمل اعراض ارهاق وتعب شديد جدا كان في هبوط في القلب او كان في آه، زي اعراض الذبحه الصدريه لان الهيموجلوبين ده بيمثل النوعيه بتاعه ال- الدم يعني مثلا زي ما احنا مثلا والتشبيه مع الفارق يعني بنقول مثلا لما بتيجي تمون العربية البنزين ده النقاء بتاعه كام 92 95 80 حسب درجة النقاء بيبقى أهمية هذا كذلك الدم نفسه في درجات يعني في واحد صحته كويسة جدا الهيموجلوبين بتاعه 15 تبص تلاقي القلب حتى لو ضخ كمية صغيرة حتى لو ضغطه واطي ما يبدأش يشتكي من أعراض ذبحة أو نهجان لكن لما يكون نوعية الهيموجلوبين نازلة قليل جدا هيبقى مثلا 8 9 يبقى قدرة ال 8 9 على حمل الأكسجين أقل من اللي عنده 15 النص تقريبا فبالتالي حتى لو ضخ دم كتير للأغذية للأنسجة هتبص تلاقي وصل لها أكسجين قليل فتحس إن مفيش دم رايح لها فتحس بالهبوط وبالنهجان وبآلام زي آلام الذبحة وبإرهاق شديد جدا وأحيانا بيتسمع لغط على القلب يتشخص على إنه ارتجاع في الصمام وبيكون السبب الأنيميا وعشان كده أنا متخيل إن الحالة بتاعتك إن إحنا لو ظبطنا الأنيميا وحسنا نوعية الغذاء وطبعا الأنيميا يبدأ العلاج بتاعها ببعض الإيه الأغذية يعني مثلا أنا أحب إنك تاخدي الأغذية الطبيعية الغنية بالحديد ومثلا أهمها آه، التفاح آه، السبانخ آه، صفار البيض آه، الكبدة العسل الأسود ده غني بالحديد جدا التمر واحنا التمر اتكلمنا قبل كده وعملنا حلقة كاملة عن التمر التمر ده علاج آه، كويس جدا للأنيميا كل الخضروات فيها علاج للأنيميا أيضا ما ينفعش أشرب الشاي الأسود الغامق تقيل بعد الأكل مباشرة لأن ده بيرسب الحديد وبيمنع امتصاص الحديد اللي موجود في الأكل فبيؤدي إلى الأنيميا ايضا لو في مثلا امراض طفيليه او ديدان في البطن في الجهاز الهضمي مع التحليل ومعرفه هذه الديدان في بعض الديدان آه، ممكن تسبب الانيميا اذا علاج الانيميا مهم جدا ويساعد على استقرار حاله القلب واختفاء الام الصدر اتصال جديد
ايوه السلام عليكم وعليكم السلام اهلا يا ام كريم الله يخليك يا دكتور ربنا أهلاً يجعلك بحضرتك.
في حسناتك يا رب انا عندي 42 سنه ايوه وباخد كورتيزون بقالي تسع سنين بالظبط
ت- تسع سنين على الكورتيزون اه مم.
آه، بسبب نقص الصفائح بتاخديه عشان ايه بنقص الصفائح الدمويه صفائح الدمويه اه فبقالي حوالي سنه بحس بنغزه في صدري وب- وبحس دل... وبحس ان صدري كله تعبان وب... ومع تعب صدري بحس بخنقه اه بحس ان انا مخنوق فرحت للدكتور فعمل لي رسم قلب فقال لي انت نتيجه لانك انت بتاخدي كورتيزون بقالك فتره فضعف عضله القلب شويه وبدا يعمل تاثرات تضخمت العضله وضعفت لا هو قال لي ضعفت ما قاليش ضعفت.
تضخمت الضغط اخباره ايه انا عندي الضغط ماشيه على علاج الضغط والضغط الحمد لله مظبوط لكن عالي لا مش عال ما بيعلاش هو مظبوط على طول لاني ماشيه بانتظام ومظبطه ملحي ومظبطه اكلي فكل ما بقيت ضغطي مظبوط الحمد لله لكن بتاخدي ادويه للضغط اه باخد يعني متظبط بالادويه ب- اه باخد باخد نعان ضغط ايوه يعني انت مريض الضغط اه طيب أيوة.
السكر اخباره ايه الايه السكر لا الس- السكر الحمد لله طبيعي لسه عامله تحليل سكر بقاله اسبوع فكويس الحمد لله طيب الحمد لله آه.
طيب الدهون الثلاثية والكوليسترول آه، عامله كوليسترول برضو بقالي بقالها خمس ست ايام طالعه سليمه كل كل ده طالع سليم. عامله صوره دم كامله عشان نسبه الصفائح برضو كله طالع متظبط ما عدا الصفائح هي اللي كانت ايه 81 الصفائح نازلة شوية آه.
طب بيحصل سيولة عندك ولا بيحصل ايه نزيف اه اه لو في بيحصل خيانه لو من من اي جرح اي حاجه الدم طبعا بيحصل عندك نزيف نزيف من اي حاجه طيب أي جسمك مكان.
بقى مورم من الكورتيزون وكده و...
اه اه وشي انا كنت وصلت ال ال- ال 12 قرص في اليوم فدلوقتي الحمد لله الجرعه خفت ف- فالمشكله بقى عندي في, في الالم بتاع صدري وضربات قلب سريعه واحيانا ما بعرفش انام باخد نعام لتظبيط ضربات القلب أ- لا- ممكن اصحى من النوم على ان قلبي بت- ضربات قلب سريعه ممكن ما اعرفش انام اصلا اه ف طب ما فيش فكل أقول- وسيلة لسحب الكورتيزون ده بالنسبة للطبيب امراض الدم نعم ما فيش وسيلة ان احنا او احتمال ان احنا نوقف دواء الكورتيزون ده لا مفيش نتيجه لا بديل ليه بالنسبة لك لا مفيش اي بديل نهائي ما فيش بديل ما نهائي فيش اي بديل نهائي بصراحه يعني يا دكتور انا عملت كتير وتعبت كتير وعملت تحاليل كتير وما آه.
فيش ما فيش نتيجه لو يعني احنا مضطرين نمشي عليه مدى الحياة ده.
ما اه مضطرين نمشي على مدى الحياه طيب اتفضلي وانا هشرح لحضرتك آه، التصرف في الحالة بتاعتك ماشي.
هو طبعا آه، يعني ربنا آه، يشفيها ام كريم آه، واضح ان الك- ده كل ده الاعراض الجانبيه للكورتيزون وعلى قد ما الكورتيزون مفيد في علاج الحاله بتاعتها اللي هي الصفائح الدمويه الا انه سلاح ذو حدين بيفيد في ناحيه وبيضر في نواحي تانية والكورتيزون من الادويه اللي لها اعراض جانبيه كتير اهم ان انتوا تعرفوها يعني يهمني جدا ان انتوا تبقوا عارفين آه، ايه الاعراض الجانبيه اشهرها طبعا هو من الحاجات اللي بتزود الوزن جدا وبتنفخ الوش بتعمل حاجة زي بيسموها كوشنج اللي هو moon face وش كده تحس انه زي القمر كده لكن هو منفوخ من الملح والمية لان الكورتيزون بيحبس الح- الملح والمية في الجسم فمهم جدا الناس اللي بتاخد الكورتيزون تهتم ان الاكل بتاعها يبقى ما فيهوش ملح الصوديوم والحاجات اللي فيها ملح صوديوم كتير المخللات طبعا فيها ملح صوديوم كتير بعض الوجبات المصرية المشهورة الطعمية طبعا كلها ملح العيش بتاع الفرن الاسود ده كله م- ملح يا ريت يبقى عيش سن الملح فيه قليل الفينو ايضا فيه ملح جامد آه، طبعا المخللات بانواعها يعني فاحنا لازم نقلل الملح بقدر الامكان ملح الصوديوم ونحاول نعوضه بمثلا آه، الحاجات اللي فيها مثلا فيتامين سي آه، الليمون ده ممكن يغير شوية طعم ال- الخل ممكن يغير شوية طعم الاكل ويدي احساس بالملوحه وعلى فكرة البراعم بتاعت التذوق اللي في اللسان اللي بنسميها lingual buds او براعم التذوق دي على حسب ما بتدربها يعني انت لو عودتها على كمية ملح قليلة ونسبة ملح قليلة في الاكل هيبقى ده الطبيعي عندك لو بعد كده يعني كلت حاجة محطوط عليها سنة ملح بتبقى ما انت متضايق منها ايضا لو في الحاجات المسكرة او الحلويات لو عودتها ان مفيش حلويات وسكر خالص يعني الناس اللي متعودة مثلا تشرب الشاي سادة ما تحطش سكر خالص على الشاي لو جيت جبت له بس نص معلقه يبقى مش قادر يشربه فانت بتعود البراعم بتاعتك على الملح القليل على السكر القليل يا ام كريم الكلام ده ليكي يعني مهم جدا ويمكن تحتاجي تاخدي دواء بينزل الميه مدر للبول عشان ينزل الملح اللي متحوش في جسمك لان ده غالبا ده اللي عامل لك النهجان والتقل وبالنسبه لعضله القلب في ادويه مهمه جدا آه، بتنفع ان هي تظبط ضغط الدم وتحسن عضله القلب لان اللي هو الكورتيزون بيعمله ان هو بيرفع الضغط والضغط ده بيأثر على عضله القلب فلو خدتي دواء ينزل الضغط بدون ما يحسن عضله القلب هتحسي بالنهجان ده في بعض ادويه للضغط آه، الدكاتره المتخصصين في القلب عارفينها بتساعد ان هي تظبط الضغط وتحسن وظيفه القلب وتقلل التضخم اللي فيه فيا ريت تعرضي نفسك على طبيب قلب متخصص آه، ام محمد ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي لو سمحت يا نعم.
دكتور انا عندي قلبي بيبقى قافش كده و... وتقيل مش قادره اخد نفسي عندك كام سنة يا مش عارفة محمد؟
انام بالليل عندي كام سنة
عندي 40 سنه من امتى التعب ده
يعني من فتره من حوالي ثلاث شهور وسع- و... ونهجان بقى دايما اي عمرك ما مجهود اشتكيتي أعمله قبل كده من القلب انهج دايما عمرك ما اشتكيتي من القلب قبل كده لا ما كشفتش قبل كده انا عندي سكر من يجي 13 سنه مم. آه، موجود في العيلة السكر عندك ولا سكر مكتسب يعني والدتك والدك اخواتك لا هو الكبار كان كده مفيش حد في العالم عنده سكر انت الوحيد طب اكتشفتيه ازاي السكر اكتشفتيه بس ازاي هو- آه، باخد انسولين يا دكتور اه ما انا بقول اكتشفتيه ازاي يعني اول مرة عرفتي ازاي ان عندك السكر يعني اكتشفت و- لقيتني بخس يعني خسيت بطريقه كبيره اه وبعدها كنت تعبانه بقى دايما نايمه وجسمي همدان ورقني طلع اول مره كام بقى اول تحليل طلع كام 300 400 آه، طلع 300 اه ومن ساعتها متظبط على الانسولين ولا بيعلى برضو منك
لا بيعلى يعني ساعات بيبقى 280 290
طيب بصي اي واحد عنده السكر انا بحب اساله كام سؤال آه، الضغط اخباره ايه الضغط لا الحمد لله الضغط كويس طيب الدهون الثلاثيه والكوليسترول اخبارها ايه حللتي لا بصراحه ما عملتش اي لا حاجة لازم من دول اي ما تحاليل.
ينفعش حد واحدة يبقى عندها سكر من 13 سنة وما عملتش تحليل للكوليسترول الكلي والكوليسترول منخفض الكثافة والكوليسترول عالي الكثافة والدهون الثلاثية أيضا نشاط الغدة الدرقية لأن الغدة الدرقية دي الظل بتاع السكر يعني حتى أنا بيجي لي ناس أقول له إيه الغدة أخبارها إيه؟ يقول لي ما عملتش يا دكتور التحليل يوم جاي عامل التحليل إيه في لخبطة في الغدة وغالبا لخبطة الغدة الدرقية هي اللي بتعمل الكسل أو النشاط الزايد يعني لما بيكون الغدة نشيطة زيادة تحس ان واحد مهايبر أيوة.
وقلقان متوتر ومش عارف ينام لما تكون الغدة نشاطها قليل بس تلاقي همدان وهبطان ومش طايق الجو وحس انه جسمه متلج على طول مفيش طاقة فانت لازم تعملي تحليل الغدة الدرقية لازم تعملي تحليل الكوليسترول لازم نعمل فحص للقلب لان هو السكر مشكلته ان هو بيعمل تخدير لاعصاب الالم واحنا قبل كده اتكلمنا وان القلب مزود ب 40 الف خلية عصبية ومعظم اعصاب الالم موجودة في غشاء التامور اللي هو بيحيط بالقلب زي الغلاف ومن هنا كان لإعجاز في قوله عز وجل في سورة يوسف عندما تحدث عن امرأة العزيز شغفها حبا أي مسها شغف في قلبها فأنت محتاجة تعملي التحاليل دي طب يا ومحتاجة دكتور تعملي ساعات فحص بطلع للقلب السلم ساعات بطلع السلم ب ساعات بطلع السلم ب- تنهجي؟
بضربات زايدة وبت بتقل بتسمع في ظهري كده وبتبقى صعبة جامد وبدماغي بيبقى زي ما تكون دماغي بيدب كله طيب بصي اتفضلي يا أم محمد وانا هقول لك هتعملي ايه اتفضلي وانا هقول لك هتعملي إيه يا محمد بس احنا مضطرين نطلع فاصل آه، قصير وبعد الفاصل سنجيب عن آه، الاتصالات ونتحدث عن آه، وسائل تثبيت السكر والامراض المصاحبة له وعلاقته بامراض القلب وموضوع الحلقة الاساسي الكي بموجات الراديو وحديث المصطفى المعجزة شفاء امتي في ثلاث شرطة محجم شربة عسل كية نار فاصل ونعود
أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل مجموعة حنين انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتصاقم ويعطي للشعر حيوية ولمعانا أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل شامبو حنين شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بيها هي استخدامه كحمام كريم حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنسبق إليه مجموعة حنين عناية قوة ولمعان غذاء مثالي لكل أنواع الشعر مجموعة حنين من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير مجموعة حنين لملمس شعر له حنين مجموعة حنين نقبل التحدي المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت صفر 11 خمس اتنينات 156 صفر 11 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 40 دوت دي كغار ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف ألام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسل وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
أعزائي مشاهدي الرحمة وكل القلوب التي تلتف حول نبض الحياة من المحيط إلى الخليج أهلا بكم من جديد وإحنا بنتكلم عن القلب وأمراض القلب ينبغي التنويه وإعادة التوكيد على أننا الأمة المصطفاة خير أمة أخرجت للناس هم يمكن تقدموا في العلوم المادية واختراع أدوية ووسائل تقنية وعلاجية حديثة لكن إحنا مازال عندنا كنز العلاج وكنز الشفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب القلب المطمئن الثابت باليقين القلب المتوكل على الله المتصالح مع نفسه الواصل لرحمه المعطي الذي لا يقتتل داخليا ولا يتصارع داخليا ولا يكون كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله هذا القلب يكون سليم من الأمراض المعنوية وسليم أيضا من الأمراض العضوية فياريت نبدأ نفعل طب القلب المعنوي المرتكز على الإيمان والثقة والأخلاق الطيبة والبعد عن الجدال والمشاحنات والغضب والتوتر والقلق اللي سببت معظم أمراض القلب في العصر الحديث نرجع للأسئلة اللي كانت قبل الفاصل في سؤالين كانوا في منتهى الأهمية مشاكل الكورتيزون ومشاكل السكر بالنسبة للقلب والكوليسترول والضغط والأوعية الدموية وذبحات الصدر وأمراض القلب الكورتيزون زي ما قلت لحضراتكم هو سلاح ذو حدين يعني في بعض أمراض المناعة في بعض أمراض الأورام والعياذ بالله بنبقى مضطرين في بعض أمراض الغدد الصماء مضطرين ندي الكورتيزون والكورتيزون على المدى البعيد بالجرعات الكبيرة زي ما كانت بتاخد 12 قرص في اليوم يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى وهن في العظام يؤدي إلى السكر يؤدي إلى اضطراب جدا في حجم الجسم واحتباس للملح والماء ممكن يعمل مشاكل في الكلى فبالتالي مهم جدا مع جرعات الكورتيزون العالية متابعة مع طبيب القلب وعمل فحص دوري للقلب ومتابعة السكر وعمل ضبط للسكر وضبط لضغط الدم وتجنب الأملاح والمخللات وتثبيط أمراض القلب اتصال جديد أحمد احمد محمد ازي يا حضرتك ابو حميد ازيك ده احمد ده الصديق الحمد لله الدائم تمام والله. نعم صديق الدائم هنديك جائزه الصديق الدائم الله للبرنامج يكرمك ربنا يبارك لك يا دكتور. تسلم يا دكتور تسلم لو تكرمت يا دكتور بالنسبه لمرض ارتفاع ضغط الدم أيوة.
هل في طرق او نظم معينه طبيه لعلاج هذا الامر يعني في نظام طبي جيد لعلاج الامر ده نهائي ولا المرض ده مرض مزمن بيحتاج لزمن طويل اه ده سؤال مهم جدا يا احمد سؤال مهم أشكر جدا حضرتك جدا. شكرا يا دكتور شكرا ليك دايما اسئله احمد بتبقى اسئله في الجول بس يا احمد معلش هرد الاول على السؤال بتاع السكر وبعد كده ادخل لضغط الدم والحقيقه يعني هي اسئله مكمله لبعضها في اتصال جديد طيب ناخد برضو اتصال ام محمد يبقى عشان نجاوب الاسئله مع بعضها ام محمد
الو ايوه الو ايوه اتفضلي
ايوه يا دكتور لو سمحت ايوه يا ستي.
ممكن اسال حضرتك سؤال اه اتفضلي
إيه، انا عندي طفله عندها ثلاث شهور ايوه بس عملنا لها اشعه ايكو من كام يوم فاكتشفنا ان هي عندها ثقب بين الاذينين ثقب صغير ولا كبير لا كبير ثقب كبير وزنها كام كيلو كده تقريبا وزنها كام كيلو مم.
وزنها ح... كام خمسة وتمنمية خمسة وتمنمية والثقب كبير
والثقب كبير يا دكتور طيب ممكن بس حض- احنا كشفنا والدكتور ادالنا قرصان واحد بناخد منه ربع على مدار اليوم والتاني ربع ثلاث مرات في اليوم في في نص كوبايه ميه
بص يا أم محمد الحالة دي بتتعالج بالجراحة أو بالقسطرة عشان نقفل الثقب ده لو تبين إن الثقب كبير يبقى احتمالات إن هو يقفل لوحده قليلة ولو عمل نيته لوحده قليله لو هو كبير زي ما أنت بتقولي أنا محتاج أشوف الموجات الصوتية لو اتضح إن هو الثقب كبير اه يبقى هو الدكتور احتمالات قال ان هو حجمه كبير شويه طيب احتمالات انه يقفل لوحده قليله يبقى احنا مش هنستنى لما يعمل الاعراض الجانبيه بتاعته لان هو لو اتساب ممكن يعمل ارتفاع في ضغط الشريان الرئوي ممكن يعمل تضخم في البطين الايمن فانا انصح ان انت ت- تجيبي الموجات الصوتيه وتجيبيها معهد القلب هدخلي قسم اطفال القلب وغالبا هتحتاج تدخل يا اما نقفله بجهاز بنركبه عن طريق القسطره او بجراحه قلب نقفل الثقب ده وترجع طبيعيه تماما ومعدل الشفاء بيبقى سريع جدا في الاطفال وبتحس ان هي ما عملتش اي حاجه وان هي سليمه لكن آه، التطويل والتاجيل والاهمال والارجاء ده ملوش اي معنى والادويه مش هتساعد على قفل الثقب هي بس بتمنع الاعراض الجانبيه بتاعته وبتمنع تضخم العضله لكن الثقب هيفضل مكانه وبالتالي لازم يحصل تدخل من نوع ما وفي الوقت ال- المهم او السريع آه، اذا كان الحجم بتاعه كبير جدا لان هنا عنصر الوقت مهم والتاجيل ممكن يؤدي لارتفاع ضغط الشريان الرئوي ويبقى في الحالة دي ما بنقدرش نعمل التدخل المناسب اذا هتجيب الموجات الصوتية وهنحاول نفحص تاني القلب ونشوف كده فعلا حجم الثقب إذا اتضح ان الكلام مظبوط يبقى لازم التدخل الجراحي أو التدخل بالقسطرة نرجع للسؤال بتاع آه، الكورتيزون اتكلمنا عنه السكر بقى والسكر ده نوعين في السكر اللي بيجي في السن الصغيرة وده بيبقى معتمد على الانسولين في السكر اللي بيجي في سن ال- الكبيرة غالبا بيبقى بعد الأربعين بتبقى نسبة الانسولين كويسة والبنكرياس شغال كويس لكن الخلايا ما بتستجبش في ممانعة بنسميه insulin resistance انت لو عملت عينة دم وقست نسبة الانسولين في الدم في الشخص ده هتلاقي الانسولين كويس جدا وعشان كده الشخص ما بيحتاجش الانسولين بل بالعكس انت لو اديته انسولين يمكن هت- هتضر الحالة مش هتفيدها في الحالة دي بندي الأقراص اللي هي بتزيد من استجابة الخلايا للإنسولين الموجود already داخليا بكميات كويسة وبتقلل الممانعة بتاعته للإنسولين والسكر بيتظبط الآن السكر مع الضغط مع الكوليسترول دول بيمثلوا أضلاع المثلث اللي أنا بسميه مثلث الرعب وكلمة مثلث الرعب معلش هي كلمة تقيلة شوية بس هي الحقيقة أحيانا بتكون صادمة لكن صادقة ومفيدة آه، هو مثلث الرعب لأن لو اجتمعت ثلاث أضلاع ممكن يبقى القلب في خطر واحتمالات ان الانسان يجيله آه، ذبحه صدريه او قصور في الشريان التاجي او اي مرض من الاوعيه الدمويه من اول تصلب شرايين المخ آه، لغايه الكلى لغايه الشرايين الطرفيه بيبقى وارد جدا لذلك المهم التعامل مع كل ضلع من اضلاع المثلث على حده يعني مهم جدا تظبيط السكر مهم جدا تظبيط الكوليسترول مهم جدا تظبيط ضغط الدم لما نيجي نتكلم عن تظبيط ضغط الدم وده السؤال بتاع احمد الصديق الدائم اللي اسئلته بتعجبني دايما هنقول ان ضغط الدم يعتبر يعني ده حجر الزاويه بالنسبة لأمراض القلب وأنا يمكن لسه منزل كتاب تبع أخبار اليوم كتاب اليوم الطبي عن ضغط الدم التوتر والقلق والانفعالات وضغط الدم هو مرض العصر الحديث أو إذا جاز التعبير إنفلونزا العصر لأنه منتشر جدا وفي كل بقاع العالم ومصر من أعلى بلاد العالم في ضغط الدم المرتفع احنا لنا تصنيف عالمي في ارتفاع ضغط الدم اه تقريبا اه ربع المصريين عندهم ضغط الدم عالي يعني كل أربعة ماشيين في الشارع في واحد على الأقل على الأقل عنده ضغط الدم بتاعه مرتفع في القاهرة الكبرى وفي اسكندرية والعاصمات الحضرية أو العواصم الحضرية اللي فيها زحمة في المرور فيها شلل مروري وفيها تلوث بنسبة عالية ممكن تلاقي كل ثلاثة في واحد منهم عنده ضغط الدم عالي ولما نقول الضغط عالي مش لازم يكون الضغط مثلا 170 120 لا الضغط العالي يبدأ لو الضغط بتاعك بقى أكتر من 140 على 90 كده انت بقيت مريض ضغط عالي الضغط المثالي 120 على 70 لكن لغاية 139 على 89 بنعتبرك بنقول pre-hypertensive يعني انت ما زلت في ال range الطبيعي او في النطاق الطبيعي لكن انت مشروع مريض ضغط دم لو اهملت في نفسك وزنك زاد ما بتتحركش الاكل بتاعك فيه ملح زيادة مخللات زيادة ممكن الضغط بتاعك يعدي ال 140 بسهولة جدا وتبقى مريض ضغط دم وعشان اقيس ضغط الدم لازم في احتياطات معينة ويستحسن تكون في عيادة طبيب قلب أو طبيب باطني متخصص بيقيس بجهاز ضغط الدم الزئبقي وبيقيس لك وانت قاعد كده مرتاح ودراعك مسنودة وبيقيس بالراحة ويرفع الزئبق وينزل وبيقيس في الدراع النشيطة لو انت بتشتغل بدراعك اليمين بنقيس في اليمين لو انت في الشمال بالشمال لو قاس في الشمال وما كانتش هي الدراع النشيطة لازم يزود 10 ولازم يكون الجهاز متعاير لو ما كانش زئبقي يعني الناس اللي عندها الأجهزة الديجيتال في البيت الجهاز الرقمي ده بيستحسن لو هو بيتابع بيه ياخده العيادة مع الدكتور المتخصص ويحاول يقارن بين القياس بتاعه وقياس الطبيب ويعاير الفرق كده ويعرف مدى دقة الجهاز بتاعه وعشان أقول إن واحد عنده ضغط الدم عالي لازم يطلع الضغط الدم بالرقم اللي أنا قلته أكتر من 140 على 90 ثلاث مرات مختلفة يعني مش في نفس القعدة يعني مش هيقيس وبعد نص ساعة يقيس لا في ثلاث أيام مختلفة وفي الظروف اللي هي زي ما انا قلت بيسموها ال basal conditions اللي هي المستقرة المستلقية المسترخية يعني ما ينفعش واحد يبقى جاي من الشارع من مشوار زحمة متضايق متخانق متعصب مزعق شارب سيجارة شارب قهوة شارب شاي وقيس له الضغط اكيد هيطلع عالي فده ما لا يقاس عليه لا لازم الأول يقعد ويرتاح وما يكونش بدخن ما يكونش شارب سجاير أو شاي أو قهوة وفي الحالة دي قيس له الضغط لو طلع عالي اجيبه بعدها بيوم او يومين واقيسه تاني اجيبه بعدها بيومين اقيسه تالت مرة ده بالنسبة عشان اقول ان هو مريض ضغط دم مزمن وده السؤال اللي بيسأل يا احمد هل هو مرض مزمن طبعا هو لو تم تشخيصه هيبقى مرض مزمن لكن مش كل مريض ضغط لازم هنبدأ معاه بالادوية يعني في بعض مرضى ضغط الدم انا بحاول اعالجهم بالطريقة العادية الاول بالنظام الغذائي بالنظام الحركي والنظام الغذائي الذي يقي من القلب انا شرحته قبل كده مرات لكن سنخصص له حلقات وحلقات إن شاء الله في الحلقات القادمة لكن أول حاجة ويمكن احنا اتكلمنا عنها النهاردة واحنا بنتكلم على الكورتيزون نقلل الملح من الأكل يعني ما ينفعش يبقى الملح ده جزء أساسي من المائدة المصرية رغم ان الأكلات كلها فيها ملح زيادة طيب هنشوف الاتصال ده وبعد كده نستأنف الحديث بتاعنا عن ضغط الدم اللي هو العنصر الرئيسي والقاسم المشترك الأعظم في كل أمراض القلب في العصر الحديث أم روضة روضة أيوة أم روضة السلام عليكم وعليكم السلام آه لو سمحت يا دكتور كنت عايزة أسأل حضرتك والدتي عندها صداع مستمر وهي أصلا مريضة قلب و... واليومين دولت النهجية عندها كام سنة؟
عليها وألم تحت صدرها ب... بيسمع في كتفها وتحت بطها
عندها كام سنة؟
58 58 سنة؟ عندها السكر؟
لا الحمد لله بس الضغط, الضغط عالي الضغط عالي اه بتاخد ايه للضغط؟
آه مش عارفة والله حضرتك لكن هي- هي متظبط بتمشي على بالأدوية؟
علاج حاليا وقفت كل العلاجات هي موقفة العلاج؟
اه ليه؟
آه، بتقول ان هي علاج القلب بيعمل لها صداع اكتر فبتقول اتحمل الصداع ولا هو في دواء بس من امراض الموسعة للشريان التاجي اللي هو فيه مادة ال nitrates اللي بقى Nitromak كورونيت Imdur Nitroderm الادوية دي بتوسع الشريان التاجي آه، وعشان كده بتعمل الصداع لكن هي مهمة جدا ويمكن طبيب القلب يعرف يختار الدواء اللي بيوسع الشريان التاجي من غير ما يعمل صداع يعني هم كذا تحضيرة تجارية بتجمعها المادة العلمية اللي هي مادة ال nitrates ودي موسعة للشريان التاجي ودي مهمة في علاج قصور الشريان التاجي والذبحة الصدرية يعني طب يا لازم دكتور هي كان جالها جلطة قبل كده وكانت محجوزة في الرعاية وكانت بتاخد الحقن اللي هي في البطن دي جلطة في القلب اه طيب ما عملتش قسطرة عملت ثلاث مرات وطلع فيها ايه والله ساعتها الدكتور قال ان هي عندها عيب مولودة بيه الشريان ضيق تقريبا من تحت وطالع على واسع آه وقال في اطراف في الصمام ال- مش عارفه اسمه المتروني او حاجه زي كده طب ما احتاجتش توسيع بالبالونة وتركيب دعامة لا آه ما ما قالهاش حاجه قال لها كده بس طيب الكوليسترول اخباره ايه والدهون الثلاثية آه لا معقوله النسبه معقوله معقولة يعني كام مش فاكره والله حضرتك بس ساعتها الدكتور بص خلي قالها- بالك اللي هي معقولة بالنسبة للإنسان العادي مش معقولة بالنسبة لمريض القلب هي الدكتور لا الدكتور ساعتها قال لها التحاليل كويسه كانت عامله دهون ثلاثيه وكوليسترول قال لها كويسه بص هي محتاجة مراجعة الأدوية بتاعتها وعملية الصداع دي نقدر إن إحنا نستبدل الأدوية اللي هي بتعمل صداع بأدوية تانية ما بتعملش صداع لكن لازم تاخد حاجة تعمل توسيع للشرايين التاجية ولازم تاخد حاجة تظبط ضغط الدم طب لو لأنه- سمحت يا دكتور انا برضو آه، على طول عندي ضربات قلب سريعه وممكن اقلق من النوم على شده در... من شده ضربات قلبي أنت عندك كام سنة؟
انا عندي 30 30 سنة؟
اه آه، آه، أنسة ولا مدام؟
لا آه، متزوجه وعندي اولاد طيب آه، دلوقتي عندك كام طفل؟
عندي اتنين والولادات والحمل كانوا كويسين؟
لا كنت طول الحمل تعبانه والولاده كانت قيصري وكان قبل ميعادها الضربات دي ظهرت آه، بعد الحمل والولادة ولا قبل كده؟
لا هي تقريبا بقى لها سنه ونص وكنت عملت آه، موجات صوتيه من سنه الدكتور آه.
قال كويسه بس انا حتى مع الاكل بحس ان ضربات قلبي بتزيد والهبوط بيزيد بعد الاكل بالذات يعني بتزيد بعد الأكل اه عملتي تحليل الغدة الدرقية؟
لا ده مهم جدا في تحليلين بالنسبة لكهربة القلب في منتهى الأهمية تحليل صورة الدم عشان تعرفي نسبة الهيموجلوبين لأن أحيانا نقص الهيموجلوبين وبالذات لو أقل من تسعة ممكن يعمل ضربات قلب سريعة جدا وتصح من النوم وتزيد بعد الأكل الحاجة التانية الغدة الدرقية لو نشيطة بتلاقي الواحد كده دايما متنرفز وضربات قلبه سريعة وعصبي وضغطه ممكن يعلى ومتوتر آه، الغدة الدرقية دي سهل قوي ظبطها لو طلع التحليل عالي بندي أدوية بتظبطها لو لا قدر الله خدت الأدوية بتاعت دي والأدوية بتاعت دي وما زالت الضربات سريعة يمكن نعمل لك بقى فحص لكهربة القلب عن طريق رسم قلب إما رسم قلب بالهولتر أو رسم قلب من داخل القلب بالقسطرة الكهروفسيولوجية في بعض الحالات التي لا تستجيب للأدوية بنضطر نعمل لها عملية كي بموجات الراديو ده موضوع حلقة آه، النهاردة طيب اتصال آخر من أم محمد أيوة أم محمد ايوه السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام
آه كنت آه عايزه اقول لحضرتك يا دكتور ان انا كان آه، ضغطي قبل كده آه، قليل يعني 120 او معقول يعني 120 ده يعتبر طبيعي اه مم.
طول عمري كده يا دكتور وبعدين فجاه من حوالي سنتين آه، الضغط بتاعي بقى 140 وضربات قلبي من بالليل للصبح فضلت متصله اه
آه، فحضرتك انا رحت لاكتر من دكتور كان آه، قال لي عندي تسارع في ضربات القلب تسارع في ضربات القلب اه طب حددوا مكانه فين حضرتك آه، آه، مكانه آه، في الشريان التاجي نفسه يعني آه، سبب الشريان التاجي قصدك اه لكن مكانه من الاوزين ولا من البطين ما حدش قال لك لا خدت ادويه لضربات القلب اه خدت ادويه قبل كده وت- وتعبت جدا يا دكتور ان خدت الادويه آه، في ناس كتبوا لي Concor ومعاه دواء تاني آه، بيعلي الضغط بعديه آه، اه عمل لك هبوط بقى ما نو اتحسنتيش نو آه، آه، مش متذكره اسمه قوي يعني بعد ما خدت الادويه الحاله ما اتحسنتش لا حضرتك بقى قلبي كانه بت- بتضربه لان حضرتك واحد بيوطي الضغط واحد آه.
بيعليه عكس بعض اه عكس بعضه وبعدين بعد كده حضرتك لما ما استريحتش سبت الموضوع ده خالص اه آه ضغطي مره عالي بقى 160 على 100 آه من نتيجه آه اللي انا خدته كان في دواء بيعلي الضغط قالوا لي ده بيعلي الضغط انت واضح كده ان الحاله مش متشخصه صح انا ممكن تاخدي نمرتي من كنترول وتتواصلي معايا ان شاء الله ونحاول نشخص الحاله بتاعتك ونديكي العلاج المظبوط باذن الله لان واضح اختلال كهرباء القلب بتاعك ما تحددش النوع بتاعه ان هو لو كان النوع بتاعه الشريان التاجي له طريقه تانية خالص يمكن نحتاج نصور الشريان التاجي لو سببه الكهرباء بتاعه القلب يبقى لازم نركز على كهرباء القلب ويمكن في النهايه بعض الحالات بنلجا زي ما انا قلت في بدايه الحلقه وموضوع حلقه النهارده اللي هو الكي كي بموجات الراديو وده اللي هو آه، ما نص عليه الحديث الشريف ان ده آه، احدى وسائل علاج الامه المحمديه الذي يبدا ب آه، قلنا آه، شرطه محجم وشربة عسل وآخرها الكي وإن كان الكي يأتي في آخر القائمة لأن هو الحل المضطر ويمكن كان التركيز على الكي بالطريقة البدائية لكن الكي بالوسائل الحديثة أعتقد هو من الحاجات المفيدة جدا ويمكن الواحد لما بيقعد يتأمل في الإعجاز القرآني أو الإعجاز النبوي بيفتح المجال للتطورات يعني هو لما قال الكي كان يقصد الكي بالطريقة التقليدية لكن الكي بموجات الراديو أو الميكروويف أو الليزر ده طبعا طريقة جميلة جدا ومفيدة وساعدت في شفاء أمراض كثيرة يمكن يكون آخر اتصال في البرنامج أيوة اتفضل اتفضلي يا محمد
السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام
آه دكتور أنا عندي 28 سنة اه و... وده انا نبضات قلبي يعني دايما سريعه كده ورجلي باستمرار وجعاني فلما كشفت عن الدكتور فبيقول لي ان ال... عملت تحاليل فبيقول لي الصديد انه 55 وسرعه الترسيب عاليه شويه عندك نشاط روماتيزمي
اه طيب سرعه الترسيب عاليه والبروتين المتفاعل عملت تحليل نشاط روماتيزمي طلعت عاليه اه طلع عالي طلع حوالي 55 بتاخدي البنسلين ولا ما بتاخديش؟
لا ما باخدش حاجه عملت موجات صوتيه على القلب؟
اه عملت ما فيش اي حاجه طيب اتفضل اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك احيانا نشاط الروماتيزم بيعمل زياده طبعا في ضربات القلب لازم حقنه البنسلين طويل المفعول مره كل اسبوعين وتظبيط النشاط الروماتيزمي احنا بندي اسبرين احيانا بندي ادويه مثلا زي ال Concor او ال beta blocker بتهدي ضربات القلب السريعه حلقه النهارده بدات بالحديث عن الحديث المعجز الذي تناول وسائل علاج الامه المحمديه واخرها الكي والكي زي ما قلت لحضراتكم اصبح صيحه في بلاد العالم المتحضر وأنا لسه عائد من برشلونة الأسبوع الماضي وكان كل المؤتمر يتحدث عن الكي بموجات الراديو لعلاج اختلال كهرباء القلب وأيضا أدخل في علاج ضغط الدم يعني بعض حالات ضغط الدم المستعصية على العقاقير العادية والأدوية التقليدية اللي بياخد دوايين وثلاثة وأربعة ومفيش استجابة بنلجأ إن احنا نعمل له كي لأعصاب الجهاز السمبثاوي التي تغذي شرايين الكلى والتي بمجرد استئصالها بيعتدل ضغط الإنسان ويرجع للطبيعي أيضا الكي بالنسبة للأوعية الدموية الطرفية والدوالي والبواسير وعلاج بعض الأورام فالكي أصبح بالطرق الحديثة بالموجات المتقدمة سواء موجات الراديو أو الليزر أو الميكروويف موجات المايكرو بقى أصبح من الوسائل الناجعة والناجزة في علاج وشفاء كثير من الأمراض وعلى رأسها أمراض القلب يتبقى أهم شفاء شفاء لما في الصدور وأهم طب طب القلوب وشفاؤها وهو كتاب المولى عز وجل الذي يميزنا عن كل الأمم ننزل من القرآن ما هو شفاء نسأل الله عز وجل أن يجعل من القرآن شفاء لنا لصدورنا وقلوبنا وأرواحنا وأن يتولانا برحمته في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته